الس- السؤالين السؤال الأول آه، آه، بيقول إن ال- دلوقتي آه، إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال آه، آه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فدلوقتي الخلفاء الراشدين المهديين غيروا أحكام كانت موجودة على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام مم.
فهل نه... إحنا نفهم من الحديث ده إن إحنا ناخد الأحكام اللي غيروها ولا نفهم إن إن سنة الخلفاء الراشدين هي تغيير الأحكام تغيير وفقا الزمن.
لل- يعني هل لتغيير هذه- هل الظروف هذه والزمن تمام يعني هل هذه رخصة للحاكم ان هو يغير ولا التغيير محدود فقط بما فعله الخلفاء الراشدين أيوه بالظبط بالظبط تمام؟
بالظبط شفت فهمتك انا ازاي الله ينور سؤالك الثاني ايه
آه، السؤال الثاني هو ان دلوقتي آه، القرآن نازل بحاجة من اتنين يا اما بصف ب- ب- ب- بشريعة كاملة مفصلة آه، آه، آه، ذكر فيها كل شيء او خلينا نقول القرآن والسنة فيهم كل شيء وشملوا كل شيء ومش هنحتاج آه، آه، آه، يعني ان احنا آه، نجود من عندنا لان عندنا ال- ال- الاصلين دول في كل حاجة هو شارحين المفروض في كل كل حاجة التفاصيل يعني هو فيهم بيقول- كل كل التفاصيل التفاصيل كلمة التفاصيل دي مهمة فيهم كل التفاصيل ولا ولا آه، آه، القرآن وال- السلام عليكم.
والسنة فيهم وعليكم السلام ورحمة الله انا اسف ج- انا اسف جدا يا خالص استاذي خالص.
أنا أنا كنت عارف عايز إنت- أقول بس أنا عارف إنت- ارجع عفوكم جميعا انا عارف حضرتك كنت فين بس مش هقول بس انا معاك
رب رب يرضى عنك يا رب حبيبك يا رب اعتذر لحضراتكم والله اطلاقا إطلاقاً. ده احنا اللي نعتذر لك استاذ حسن كمل كمل لا لا ده السؤال انتم فوق الثاني راسي والله اتشرف اتشرف بكم انا سعيد بيك وبحسن آه، استقبالك للفكره وبمزاحك و... وفي خلقك انا انا متشرف جدا متشرف وممتلئ شرفا وايضا متمتع بانه حتى مع اختلاف الفهوم والاراء مفيش احقاد قلبيه ولا في احقاد قلبيه ولا في تجاوزات بس عشان تبقى عارف الحمد لله انا عارف الحمد انك انت لله.
اول نقطه اول دقيقه اخذتها كنت متحرز من هذه النقطه وانا عايز اقول لك بس انه هذا الصالون بقاله سبع شهور والناس بتحترمه وبتحترم اللي بيجوا فيه وبي و- وش- ومشاركتهم بتبقى احترام لنفسهم قبل اي حاجه والله والله لادبك لادبك ولانك محترم اقسم بالله على ذلك الله يخليك رضي الله عنك واحسن الله عليك حسن حسن جهازه هيفصل ففي السؤال الثاني هنسمعه منه السؤال الاول انا سجلته عني وبعدين طيب.
بعد كده ه- سانقل لك ما تفضل يا قاله استاذ حسن حضرتك.
تحت امرك إيه السؤال نصوص القرآن والسنة هل أتت ب... ب... بأحكام تفصيلية في كل المسائل اللي هتعرض للأمة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين حاضر.
ولا جت بأ... ولا جت بأحكام عامة آه، كليات هناخدها يعني.
ونقيس كليات.
كليات هن... هنقيس عليها فلو حاضر.
هي حاضر.
جت لو لو حض... لو حتى لو مش حضرتك ب- كليات، بتزعم حتى لو مش- حتى لو مش احكام آه.
عامه في احكام مفصله لكن يقاس عليها حسب ما انا فاهم وصححني ايوه يا ايوه دكتور ايوه تمام ايوه ايوه, أيوة. فلو حضرتك بتقول ان ال- ال- نصوص القران والسنه جت بالتفاصيل اللي اللي يعني تكفينا تكفي الامه ب- يعني عبر هل الزمان ما عبر جاء- عبر امتداد هل الزمان ما والمكان هل ما- هل ما جاء في القر- في القران تفاصيل لكل حاجه ولا احكام يمكن ولا معلش إجمالا.
عليها مع- معلش أحكام اكمل عامة بس أو اكمل بس الصيغه اللي انا عايز اقولها آه، فلو هي جت ب- بالتفاصيل اللي تكفي الأمة عبر امتداد الزمان والمكان في الكرة الأرضية و- و- وليوم الدين فهنعمل إيه في مئات الآلاف من المسائل المستحدثة ومئات الآلاف من الاختلافات ما بين الشعوب والطوائف وال- والأعراق واللغات آه، فحضرتك تختار بقى اختيار من اتنين باللوازم بتاعته وتجاوبني عليه حاضر بس ده السؤال و- معلش اخر حاجه بس اخر تفصيله آه، عشان حضرتك بتقول ان الناس اللي مختلفين مع الفكر آه، بت- بتاع السلفيين دول ناس آه، آه، بيتبعوا الهوى فانا اسال حضرتك سؤال بسيط يعني آه، من من اول ده انه يوصف باتباع الهوى الانسان اللي بيغير قناعاته وبيدور في كل ال- ال- ال- المصادر على الحق ولا الانسان اللي لقى شيخ تحت البيت او جنبه و- واتبعه وهو عنده 13 14 سنه وفضل مكمل طول عمره لغايه ما يموت بنفس ال ال الافكار ما غيرش اي حاجه وكانه يعني ايه وجد الحق كله جمله مره واحده وربنا كرمه وهيكلم مين اولى الناس ب... ب... بالوصف بان هو متبع للهوى ان واحد انا خلاص خدت فكره وثبت عليها ولا الانسان اللي بيدور وبيغير و... وبيتجدد وبيتطور في الفكر بتاعه المفروض كل مدعي لابد ان ياتي بالبينه انا ساجيبه بشيء واحد ثبت العرش ثم انقش ائتيني بالادله على ذلك والبيانات على على على ما زعمت انا اقول هذا زعم باطل نحن لا نقوقع الناس في شيء بل انا عليك ان تسمع لي كل المحاضرات الفقهيه او العقديه كل مساله خلافيه اشبع فيها الخلاف واعطي لكل فريق دليله وابينه ثم بعد ذلك أبين ما أدين الله به وأقول هذا الأقرب للسنة بقرينة واحد اثنين ثلاثة هذا الأمر الآخر الأمر الثاني أنا عمري ما ألزمت رجل يسمعني بقولي ولا قلت له أنت ملزم تأخذ بقولي ولو قام وقال لي أنا مع المخالف وأراه أرجح من قولك أقول هذا لك طيب الأمر الثالث أنا أقول له أصالة العلماء قالوا يحرم يحرم على أحد كائنا من كان أن يلزم أحد بقول, بقول عالم من العلماء يحرم لأنه الإلزام ما يكونش إلا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتهمنا بذلك والأمر الثالث أي إغلاق هو بيتكلم عنه أي إغلاق وأي مفتاح اترمى أغلقناهم وين ماذا فعلنا بهم لكن أنا سأقول لك إنصافا قد يكون هناك أن يقول أنا أنا شيخي أو أو طائفتي هم اللي على الحق وأرى الآخرين على على خطأ حتى يتبين خلاف ذلك ده أقصى ما يكون عندهم ويميلون إلى إلى شيخهم أو إلى جماعتهم مع إني أنتقد ذلك ولا أقره وأقول هو موجود لكنه ليس إغلاق كما وصف الأخ فهمني حضرتك إذا أتيت لك على المسألة بكليتها طيب يعني هو عموما ده بي يعني قريب قوي من الكلام اللي كان بيقوله في الآخر عندما يقول انه انت حضرتك تقول انه البعض يتبع الهوى هو بيقول لك يعني ايهما بيتبع هواه اكتر اللي بينزل يسمع شيخه بس وما يسمعش حد تاني ويتقال له ما تسمعش حد ولا اللي بيدور ويبحث حضرتك بتقول ده سؤال تاني سؤال آه. تاني انا اجيبه بقى الان بل الذي يبحث وينظر ويرى الدليل ويتبعه هو افضل ألف مره من الذي يلزم نفسه بشيخه ويتعصب له المتحرر العاقل لابد ان يعلم الدليل الذي يقوده لأننا لا ننصب أحدا مكان النبي مفيش حد أصلا له قدسية النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان نبجله ونعظمه ونحترمه ونعرف مكانته لكن لا نقدسه ولا ن... ولا نعريه عن الخطأ بل قد يصيب ويخطئ فالذي يبحث عن الدليل ليعلم قول شيخه صواب أو خطأ هذا أفضل بكثير من الذي ركن إليه وقال هو هو ولا أحد غيره بارك الله فيك طيب عظيم يبقى احنا كده غطينا النقطه دي يبقى نقطتين في نقطه قالها وحضرتك مش موجود وفي نقطه قالها لما حضرتك رجعت نبدا نعم. باللي قالها لما حضرتك رجعت اللي هي بتسال عن هل القران جاء مفصلا لكل قضيه وشارده ووارده ولا القران جاء باحكام عامه اضافه الى بعض الاحكام الخاصه التي يمكن ان تنطبق في حالات ممتاز. بعدها ممتاز. على نص كلام الشافعي القران جاء جاء بالكليات ما جاء بالجزئيات ما في تفصيليات تفصيلا وتفصيلات جاء بها القرآن إلا, إلا قليلة لكنه جاء أسس الكليات فقط وبقي التفصيل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يفصل في السنة بيانا لقول الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ومع ذلك لا يستوعب كل الجزئيات أيضا لذلك ترك المجال للعلماء النجباء النبلاء أن أن الأول
ما هو الخلفاء والعلماء ما هو الخلفاء من, من العلماء يخرجون على إلحاق النظير بالنظير وكل نازلة يعني يبحث فيها على نفس هذا التأصيل العام عنده كليات كلية هذه الكليات يعني يستقرئ وينظر في النوازل كيف يسقط الحكم عليها ثم ينتج له هذا الحكم وليس ملزما ولا يقول أن هذا ما أمر الله به أو هذا ما أمر به النبي لا يقول هذه النازلة التوصيف الشرعي فيها كذا للاجتهاد اجتهدته وهذا الأقرب للصواب والدليل واحد اثنين ثلاثة ولا يقول بأن هذا هو الشرع الملزم للناس لأنه اجتها- اجتهاد والاجتهاد غير ملزم إلا أنني أقول وجب الرجوع للأعلم الأتقن الذي نقول ونظن أنه أقرب الناس للصواب والسنة موفق في ذلك فنأخذ الفهم بقول الصحيح اقرب الناس للفهم الصحيح او أيوة.
للصواب نعم وده طبعا من خلال فهمه وعلمه من خلال الآلية الآلية التي اكتسبها وإتقانه للعلم هي دي حد دي ممكن تدخلنا في حته كبيره بس كويس انا مكتفي بكده حلو كده جدا ممتاز.
ال- السؤال الاخير بقى هو بيمد من السؤال ده يعني كويس ان احنا خدناه من ورا لقدام السؤال ال- اللي طرحه نعم.
في الاول الحقيقه امتداد للسؤال الثاني ده اللي هو سؤاله نعم.
الاول وهو يقول انه طالما ان الخلفاء الراشدين هم من اوكل اليهم ان يفصلوا ما جاء في السنه يعني حضرتك قلت القران ليس الاول وحدهم.
ثم ليس هنقول وحده علماء هنقول علماء بس ده سؤاله انا بقول لك سؤاله يعني سؤاله نعم.
نعم. الخلفاء الراشدين نعم واعتقد انك انت جاوبت ضمنا بس انا هطرحه عليك امانه برضو عشان الراجل طرح السؤال بيقول الخلفاء نعم.
الراشدين جاءوا كما تقولون ليطفوا هذه الطبقه الثالثه من التفصيل هل معنى كده ان احنا بناخد عنهم ثاني ما جاءوا به من احكام في مختلف المسائل ومفيش حاجه تانية ولا بنقيس برضو على ما جاءوا به عشان نقدر نعرف حاجات جديدة؟
بنقيس أنا عارف إن- المستحدثات كثيرة يا أستاذي المستحدثات كثيرة يعني أصلا لو قلت أنا وأنت الآن في في النت أهو الآن وأنا سامحني عرضت عليها سيارة عجبتني أريد آه، أشتريها مسامحة هل هذا كبيرة، يعتبر- أعرف لك. مسامحة كبيرة، مسامحة هل هذا سيارة.
هل هذا معرض لا لا هل هذا آه، يعني يكون مجلس عقد للبيع والشراء ولا لا أو مستحدثة إيه هروح أسأل الخلفاء الراشدين ولا سأرى منزلة الكلام يعني- على مجالس يعني العقد إجابة إجابة حضرتك إنه الموضوع مش إن- إنه في علماء والعلماء بيقيسوا على ما حكم به أو فصل فيه ممتاز.
الخلفاء الراشدين وهكذا طيب ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيي